السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فما ما زال حديثنا حول سيرة السراج المنير صلى الله عليه وسلم وكنا تكلمنا وتوقفنا عند بيعة العقبة الثانية بايع الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ تقول عائشة لما صدر أي تحرك الأنصار رجال العقبة الثانية من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أطابت نفسه صلى الله عليه وسلم وقد جعل الله له منعة وقوما يعني النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يشعر أن هناك منع وهناك من يحمي النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب الأخذ بالأسباب شعر النبي بالنجدة فلان النبي صلى الله عليه وسلم ورغبت نفسه بالهجرة إلى هذا المكان خاصة أنه صلى الله عليه وسلم كما أخرج الشيخان البخاري ومسلم أنه قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يشوف هذا الأمر يقول فذهب وهلي يعني همي وانشغالي وتفكيري واعتقادي إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب صلى الله عليه وسلم هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنها المدينة وأخبره الله سبحانه وتعالى أمر جميع المسلمين بالهجرة إلى المدينة واللحوق بإخوانهم من الأنصار ومفهوم الهجرة ده مهم جدا احنا نستوعبه لأن الهجرة ليست مجرد إن أنا يعني عملت عمل طيب وخلاص لا يا جماعة الصحابة بهذا الفعل سطروا مجدا خالدا لا يمحوه الدهر يبقى ما بقي الزمان هذا المشهد ولذلك مين أشرف في الجملة المهاجرين أم الأنصار قولا واحدا المهاجرين ولذلك صدرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه وبرضه سبحان الله هذه الأمور تشعرنا وتربينا أن هذا الدين دين بذل مين أفضل الصحابة كمجموعة الخلفاء ثم من أهل بدر ثم من أهل أحد ثم من أهل الحديبية انتوا واخدين بالكم من الناس اللي احنا ذكرناهم دول والطبقات دول كلهم أصحاب بذل لانك انت قاعد تصلي ما قالش افضل الصحابه اللي كانوا مثلا بيقيموا الليل لا لان ده شيء راجع ليك انت لكن البذل ده فعله متعدي لهذا الدين وهذا الدين دينه حركه دينه بذل فالصحابه من اول يوم عرفوا كويس جدا الصحابه اتقسموا نصين اما ان تكون مهاجري فهذا بذل واما ان تكون انصاري فهذا بذل لذلك الله سبحانه وتعالى سطر في هذا الايه؟ سطر هذا المجد في كتابه وانت دايما تسال نفسك ايه الهجره اللي انت بتعملها؟ والنصره اللي انت بتعملها؟ والذين اتبعوهم باحسان في هجرتهم وفي نصرتهم ايه اللي انت نصرت بيه دينك؟ وايه الاشياء اللي انت هجرتها لسبب دينك؟ النهارده في ناس عاوزه تكون كويسه بدون ما تترك اي حاجه لا عاوز عنده استعداد يترك مال ويبذله لله سبحانه وتعالى ولا يترك معصية يتركها لله سبحانه وتعالى لا هنا الصحابة لما نيجي نقول هاجروا يعني ايه هاجروا يا جماعة شفت حضرتك دلوقتي انت نزلت تصلي الفجر صح تلاقي كده ايه قافل الباب بالمفتاح ومأمن الدنيا وقافل باب الشقة وباب العمارة وبتتأكد على العربية بتاعتك صح لا بقى في مكة تخيل كده انك مش فارق معاك الباب يتقفل ولا يتفتح ليه؟ لان ما عادش بيتك العربيه ما ينفعش تاخدها لانك لو خدتها وحطيت عليها الشنط يبقى انت مهاجر هيوقفوك في الطريق ولو رايح فين فكان المكي الذي اراد ان يهاجر يترك بيته تماما يبقى ساب بيته ساب أولاده ساب كل شيء فالهجرة دي يا جماعة مش حاجة سهلة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة واللحوق بإخوانهم الأنصار فقال لهم إن الله قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها سبحان الله جميل إن يكون المسلمين بينهم وبين بعض الأمان والنصرة كان أول واحد هاجر يقول البراء رضي الله عنه فإن أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم مصعب ده الطرف كله الروشنة طب ابن أم مكتوم كفيف كان صاحب بصر في القلب ولكن فقد العين اوعى في يوم من الايام في حاجه تمنعك وتكون حجاب ومانع بينك وبين الانطلاق فشوف شرفه الله رغم اللي معاه عنده حاجه ممكن يحتاج يقول لك انا تعبان وانا وانا مش ليا دعوه وانا نظري لا سبحان الله يمن الله سبحانه وتعالى عليه فقال فجعل يقرآننا القرآن ثم جاء عمار وبلال وسعد ثم جاء عمر بن الخطاب ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأول من هاجر كمجموعة دول لكن أول واحد هاجر فردي وهو من من المهاجرين يعني هو أبو سلمة ابن عبد الأسد واسمه عبد الله هاجر إلى المدينة قبل بيعة العقبة الثانية بسنة وكان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أرض الحبشة يبقى هو كان في أرض الحبشة وهاجر إيه سبقه في المدينة طيب هل في مصاعب واجهت المؤمنين وهم بيهاجروا ولا كان عادي جدا وكانوا بيوصلوهم كمان وعملوا لهم مواصلات وايه وهملاجه كده تاخدهم وتوديهم يلا بسم الله ويلا المدينه المدينه المدينه ده تعالوا نشوف كده عشان تعرف برضو ان الهجرة ما كانتش كده يعني تعالوا نشوف واحد او اتنين نحكي عن الصعوبات اللي واجهتهم والمحن عشان تعرفوا ان الدين ده يا جماعة جالنا مش ببلاش لينا اجداد تعبوا جدا عشان انا اطلع اسمي محمد وحط لك اسمك عبد الرحمن وده يطلع اسمه كذا وده كذا ويكونوا مسلمين في الاخر بنوحد الله ونشهد برسول الله صلى الله عليه وسلم ام سلمه ودي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة هي زوجة أبي سلمة احنا قلنا عليه إن هو هاتل وده كان أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وطبعا هو لما مات أبو سلمة ده تزوجت من النبي صلى الله عليه وسلم هي أول امرأة هاجرت إلى المدينة أول امرأة هاجرت إلى المدينة وهي بتحكي القصة بتاعتها تعالوا نشوف قصتها بتقول إيه تقول لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل إلى بعيره إلي إلى بعيره يعني جبل بعير وحط عليه الرحل وبتاع وجهزنا ليه الطلعة وخلاص ماشيين ثم حملني عليه ومعنا ابني سلمة فبتقول ثم خرج بي يقود بي بعيره فلما رأته رجال بني المغيرة بني المغيرة دول اللي هم أهلها هي قاموا إليه فقالوا هذه نفسك غلبتنا عليها أرأيت صاحبتك هذه أنت ماشي أنت مع نفسك ماشي لكن بنتنا لا مش هتهاجر معاك أرأيت صاحبتك هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد قالت فنزعوا خطام البعير من يده خدوا الحبل كده بتاع البعير وقف انت هو انزل انت عاوز تسافر سافر فأخذوني منها قالت وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد اللي هم مين؟ رهط أبي سلمة مركزين أبو سلمة واخد زوجته ومعاهم إيه؟ ابنهم سلمة رايحين فين؟ يهاجروا طلع مين؟ أهل مين؟ أم سلمة قالوا رايح فين؟ نفسك يا سيدي الله يعينك لكن بنتنا لا مش هتهاجر معاك لما شاف الحاجة ديت أهل أبو سلمة راحوا واقفين طب انتوا رايحين فين؟ فغضب عند ذلك بنو عبد عبد عبد الاسد رهط ابي سلمه فقالوا لا والله لا نترك ابننا عندها اذ نزعتموه من صاحبنا اخذتوا الولد؟ طب والله ما انتوا واخدين لا حول ولا قوه الا بالله قالت فتجاذبوا ابني سلامه حتى خلعوا يده ده يشد وده يشد ده يشد وده يشد وانطلق به بنو عبد الأسد مين اللي خدوا كده ريسي على مين؟ على الج- الجد من الأب خدوه وحبسنوا وحبسني بنو المغيرة وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة قالت ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني الله أكبر شوفوا تكاليف الدين والضريبة اللي بتدفع في البدايات احنا دفعنا ايه عشان نكون مسلمين احنا دفعنا حاجة عشان نكون مسلمين يعني حضرتك عشان تسلم كده حسيت انك عملت حاجة كبيرة مفيش اي حاجة دفعتها قالت فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح مكان كده اللي هو سيل الوادي أجي أقف كده فما زال أبكي من إمتى بقى؟ من الشروق للغروب تقعد كده في النهار ده إنها تعيط على حالها قالت حتى أمسي طيب الكلام ده قد إيه؟ يوم اتنين تلاتة شهر اتنين تلاتة سنة تقول فعلت ذلك سنة أو قريبا منها حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني فقال لبني المغيرة ألا تحرجون من هذه المسكينة مش حاسين بالحرج بينكم وبين نفسكم كده فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها قالت فقالوا لي الحقي بزوجك طب يلا يلا روحي توكل على الله الحقي بزوجك إن شئت قالت ورد بنو عبد الأسد إلي ولدي شوف سنة كاملة والولد لسه صغير هيرجع بقى. قالت فارتحلت بعيري ثم أخذت ابني فوضعته في حجري ثم خرجت أريد زوجي المدينة تروح مع مين؟ لوحدها محدش بقى هيوديها سبحان الله قالت وما معي أحد من خلق الله فقلت أتبلغ النهارده في بعض الناس منكم ما يرضاش ينزل يصلي الفجر لوحده ليه يقول لك ايه انا خايف حبيب قلبي انت في أولى جامعه يقول لك لا النور قاطع اصل ما فيش عمود في الشارع الله اكبر عليك ام سلمه تقول وما معي احد من خلق الله فقلت اتبلغ بمن لقيت حتى اقدم على زوجي حتى اذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن ابن ابي طلحه أخا بني عبد الدار الراجل ده كان كافر فقال لي إلى أين يا بنت أبي أمية رايحة فين فاكرين الكلمة اللي أنا دايما أقولها لكم أيام ما كان الكفر بيور كده كان لسه في نقاء لسه كده في مروءة فقال لها أنت رايحة فين قال تريد زوجي بالمدينة قال أو معك أحد قالت لا والله إلا الله وابني هذا قال والله ما لك من مترك مش هسيبك فأخذ خطام البعير فانطلق معي يهوي بي أي يسرع بها واخد الخطام وماشي على رجليه من فين لفين من مكة إلى المدينة كم ساعة بنتكلم وانت راكب العربية وبتنطلق وبتاع تبقى راكب العربية أربع خمس ساعات ولازم تقف ثلاث أربع محطات وتقول هريح ما يقرب من حوالي 400 كيلو انت منطلق في الطريق ده سبحان الله وطبعا انت راكب على الطريق ليه اسفلت ويمين وشمال وهنا محطات بنزين وهنا راحات وحمامات و... لا زمان بقى صخور وجبال وهتحرك فانطلق معي يهوي بي ده كافر يا جماعه ايه اللي يخليه يعمل كده الرجوله اما انسان بيكون راجل تخرج منه الحاجات دي فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط ارى انه كان اكرم منه كان اذا بلغ المنزل يعني الاماكن اللي احنا هنرتاح فيها عملي قالت اناخ بي ثم استاخر عني يروح سايب إيه؟ نزل البعير ويبعد ثم استأخر عني حتى إذا نزلت استأخر ببعيري أول ما أنزل يروح واخد البعير ويريحه ويفكه كده وبتاع فحط عنه أي الرحل ثم قيده في الشجرة ثم تنحى عني إلى شجرة أخرى فاضطجع تحتها فإذا دنا الرواح خلاص بقى هنتحرك وارتحنا قام إلى بعيري فقدمه قربوا منها ثم استأخر عني ده يا جماعة ولسه ما فيش إيه بالنسبة له هو هيسلم بعد كده لكن ده لا عارف إن في حاجة اسمها إيه آه الاختلاط وخلي بالك ويجوز النهارده بتكون لحيته قد كده ولا إيه؟ لا لا لا تعالي شويه انا هسندك واطلعك مالك ومال يقول لك نيتي نيتك خليه خلي نيتك زي نيه عثمان بن ابي طلحه ياما كان كاف فت- فيتقول فيقدم لي البعير فاضطجع تحته فاذا دنا الرواح قام الي البعير قام الى البعير فقدمه ثم استأخر عني فقال اركبي فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاده حتى ينزل بي فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة فلما نظر إلى قرية عمرو بن عوف بقباء, بقباء قال زوجك في هذه القرية زوجي بقى قاعد في المكان ده وكان أبو سلمة بها نازلة تقول فقال لي فادخليها على بركة الله ثم فانصرف راجعا إلى مكة طب اقعد بقى مع زوجي كده وتعالى قول وانا اللي عملته واسالها يعني شوف هي تقول لك لا لا لا يا جماعه راجل الرجوله ما بت- ما بتستناش الحاجات دي قالت فكانت ام سلمه تقول والله ما اعلم اهل بيت في الاسلام اصابهم ما اصاب ال ابي سلمه وما رايت صاحبا قط اكرم من عثمان بن ابي طلحه عشان كده لما أسلم عثمان بن بن أبي طلحة كافأه النبي بماذا؟ أعطاه يوم فتح مكة مفاتيح الكعبة. آه اللي زي ده يا جماعة راجل يحافظ عليها والله. اللي حافظ على أم سلمة بالطريقة دي كان عنده الرجولة دي لا يحافظ عشان كده تعرفوا إن محمد صلى الله عليه وسلم كان خبيرا بالرجال ويعلم إن ده يستحق المنزلة دي ليه؟ لأن بان أمانته وبان رجولته في مثل هذه الأشياء. فدي بس يعني ضريبة، ده تكاليف الإسلام، تكاليف الإسلامي ده تكاليف حاجة في الإسلام وهي الهجرة. لمين؟ لامرأة. ولذلك هذه المرأة لم تكن تصلح بعد ذلك إلا لنبي. آه دي محتاجة نبي. عشان كده كافأها النبي صلى الله عليه وسلم لما مات زوجها فتزوجها صلى الله عليه وسلم فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم